لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله حركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا منازع له جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا بإذن الله هو محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام فصلوا على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمله الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فصلوا على خير الأنام الطير في كبد السما صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصلوا على خير الأنام اللهم صل وزد وبارك وسلم على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام عنوان حديثنا اليوم على طريق تصفية القلب وتنقيته من كل ذنب وخطيئة وعلى طريق نظيف طاهر جليل خلف الحبيب النبي محمد النسير تحت عنوان كفاية خبث وكسل الجزء الثاني الطريق لم يكتمل بعد نكمله في هذه الحلقة كفاية خبث وكسل كفاية خبث نفس وكفاية كسل عن الطاعات فالقلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن ولكن نعلن الشعار في بداية الأمر أنت اللي بتعمله لنفسك اسمع قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة قولوا آمين أيها الأحبة الكرام كفاية خبث وكسل أو نقول ثمن السيادة ترك الوسادة ثمن السيادة ترك الوسادة ما تيجي نستيقظ ننقذ القلوب نصح النفوس لذكر الله سبحانه وتعالى ولاتباع خطوات الحبيب النبي محمد احنا بنتكلم عن من يتركون صلاة الصبح في جماعة أو صلاة الصبح في وقتها الذين يتركون صلاة الصبح في وقتها قدمنا العنصر الأول وجزء من العنصر الثاني ثم نكمل بقية العناصر إلى العنصر الثالث العنصر الأولاني بحثنا عن الفوائد في من يصلون أو لمن يصلون صلاة الصبح في جماعة وقلنا أن العبد منا بإذن الله سبحانه إذا قبل صفقة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله والحديث صحيح لن أعدد الفوائد إلا في عجالة أو باختصار شديد عشان نجمع الفوائد ويا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا يا قومنا يا أحبتي يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم انتهوا يا من لم تصلي صلاة الصبح ويا من تغفل عنها أضعت على نفسك خيرا كثيرا إيه الخير اللي قدامنا زي ما قلنا أنت بتقبل صفقة النبي محمد هتصلي عليه ولا مش هتصلي اللهم صلي على سيدنا رسول الله يقظة من منام يقظة من منام شوف القاعدة خلها قدامك يقظة من منام استجابة للأذان صلاة الصبح مع أهل الإيمان تعدل قيام الليل كله بإذن الرحمن يقظة من منام استجابة للأذان صلاة الصبح في جماعة مع أهل الإيمان تعدل قيام الليل كله بإذن الله الرحمن هذه فايدة من الفوائد وفايدة تانية أنت في ذمة الله في حماية ربنا واللي معاه سيده محدش يقدر يكيده والسيد هو الله أنت يوم القيامة تعطى نور يوزع عليك النور أمال إحنا ليه بنجد إن القلوب بتنطفي والوجوه بتضلم بل بالعكس من شدة المعاصي تجد أعداء الله يتطاولون على أهل الإيمان والصلاح والمستضعفين من أهل الإيمان في الأرض ويقطع عنهم النور زي ما حصل في غزة لابد من العودة إلى رب العزة اللهم فرج كرباتهم يا رب العالمين يبقى هيجي لك نور بعد أن تكون في حماية الله وخلي بالك كأنك قمت الليل كله وبعد كده في وعد بالجنة من صلى البردين في وعد من النبي محمد من قبل الله العلي إنك هتكون من أهل الجنة البردين العصر والصبح في جماعة طيب أيضا هناك تقرير مشرف مشرف لك عند الله حين يتعاقب ملائكة النهار في يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر وردية شغالة علينا من الملائكة سلم واستلم يستلموا في الصبح ويسلموا في العصر والذين باتوا فينا يصعدون إلى الله جل وعلا ويعرجون إليه فيسألهم الملك سبحانه وهو أعلم منهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون تقرير مشرف للملك بصلاة الصبح في جماعة يا مسلم النافلة اللي هي في صلاة الصبح ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها فما ظنك بالفرض اسكت السنة ما ظنك بالفرض خير من الدنيا وما فيها يا مسلم أنت ستعطى رؤية وجه الله بحفاظك على ذكر الله جل وعلا في صلاة العصر وصلاة الصبح كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين بقى أنت في صحة وعافية لأن أول النهار في صحة وعافية كفاية خبث وكسل اتكلمنا عن الفوائد ويا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا فتخيروا نفكركم بالشعار طب وحد الله العزيز الغفار اسمع كده يا قومنا هذه الفوائد جمة يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا الفوائد اهي ما تضيعش تعال نشوف بقى عقوبات من يترك صلاة الصبح في جماعة أو من يترك صلاة الصبح حتى يفوت وقتها قلنا أنه يحسب من المنافقين سبحان الله كما كنا أن يحيى بن معاذ كما جاء في حلية الأولياء أنه ترك رأى رجلا يحفر الأحجار من الجبال فعجب وقال مسكين ابن آدم حمل الأحجار من جبل في يوم حار أهون عليه من ترك الأوزار سبحان الله مع العلم أن في ترك الأوزار مصلحة لينا يا أخي الحبيب إن من ترك صلاة الصبح وصف بصفات المنافقين ربنا قال كده عقوبات خطيرة أنت منافق يا من تركت صلاة الصبح في جماعة الكلام ده مش كلامي ده الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كما جاء في الترغيب والترهيب كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عن هذه الصلاة اللي هي العشاء في جماعة والصبح في جماعة إلا منافق معلوم النفاق يلي ما بتصليش الصبح انت منافق معلوم النفاق كلامك ده يا ابن صدح لا والله ما هو كلامي ده في الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود والكلام ده مش كلامه بس ده قال ذلك أيضا عبد الله بن عمر قال كنا إذا رأينا الرجل يتخلف أو فقدناه في صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة كنا نسيء الظن به يعني في حق للصحابة أنهم يسيئوا الظن في العبد الذي ترك صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة تعرض نفسك لأنك تكون منافق معلوم النفاق والنفاق ده صعب صعب قال ربك وربي يقول سبحانه اسمع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اوعى يا مسلم تتعرض للعذاب الخطير إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يا من تركت صلاة الصبح أنت منافق معلوم النفاق في حاجة تانية يا شيخ أيوة في حاجة تانية الويل والغي له كما كنا احنا بنعد بقى العقوبات ما احنا جبنا الفوائد الناس مش عاوزة فوائد يا اللي مش عاوز تسمع هتسمع إن ما كانش النهاردة يوم القيامة يبقى في عقوبة انك هتوصف بوصف المنافقين والامر الثاني ان هناك غي والويل لك قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال ربك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ويا واد في جهنم قال بعض المفسرين ذلك شديد حره بعيد قعره تستعيذ منه النار أعد لمن يسهى عن الصلاة لمن ضيع الصلاة لمن ضيع الصلاة ليس هو الذي تركها بالكلية إنما الذي ترك صلاة الصبح حتى تشرق الشمس حتى تفوت عن وقتها أو العكس أو, أو, أو صلاة الظهر حتى يأتي العصر أو, أو العصر حتى يأتي المغرب أو المغرب حتى يأتي العشاء خلي بالكم مسألة هنا خطيرة يبقى الويل لك يا من أضعت صلاة الصبح وإحنا قلنا إن الشيطان كما روى الشيخان عن نبي الهدى محمد من حديث عبد الله بن مسعود إن الشيطان بيجعل أذن من تثاقل عن صلاة الصبح كالمرحاض بالله عليكم بالله عليكم حد يخلي الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليه لعنة الله العدو اللدود يبول في أذنه يلي بتنام عن صلاة الصبح تخيل كده بعد ما تقوم الصبح إن الشياطين جاية عمالة تبول في أذنك عفاني الله وإياكم يا شيخ بس قول كلام غير ده أقول كلام غير ده ليه ده رواية الشيخان رواية الشيخين أي أن هذا حديث رواه الشيخان عن النبي محمد من حديث عبد الله بن مسعود والحديث صحيح ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام الليلة حتى أصبح نام كده بقى إيه خبيث النفس كسلان قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وزي ما قلنا طالما ثبت إن الشيطان بياكل ويشرب يتزوج فإنه يبول والمسألة لا تحتاج إلا قول النبي محمد فهو صادق من, من غير أن أبرر ذلك الصدق يا من تتثاقل عن صلاة الصبح في جماعة أنت خبيث النفس كسلان وإحنا لسه بنقول كفاية خبث وكسل كفاية خبث وكسل نشط نفسك خليك رياضي قوم اصحى يا شيخ بس ده بنصحى ازاي ما احنا هنقول العنصر الاخير ازاي نقوم وازاي نصحى وازاي ننفض الكسل وازاي نشيل الخبث اللي في النفس يا رب طيب قلوبنا جميعا يا رب بس قولوا امين وما لكمش دعوه امين يا رب العالمين نحسن الظن بك يا رب طيب خبث وكسل اي نعم من خلال حديث النبي محمد المتفق عليه أن الشيطان بيعقد على نفس ابن آدم أو على ابن آدم ثلاث عقد العقدة الأولى بتنفك بالقيام الواحد لما يشيل البطانية كده ويقوم ينفض نفسه كده من النوم أول ما يصحى الشيطان كان عقد ثلاث عقد واحد اثنين ثلاثة الأولى تتفك لما تقوم يا أخي عنده يا أخي عاند عدوك قول له ديني فكيت الأولى يا شيطان وروح فككها المرة الثانية العقدة الثانية تنفك لما تتوضى في المرة الأولانية بتبقى العملية دافية كده واحد مش عاوز يقوم و... وكمان بقى تزيد لو في مطر وفي شوية برد كده جايين مع شوية ريح تخلي الواحد مش عاوز يقوم الشيطان يبقى فرحان مبسوط عمال يسقف عمال ي... اه طبعا فرحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع حبيبي أول عقدة تنفك لما تنفض نفسك من النوم وتقوم للحي القيوم قمت العقدة الأولانية تتشال العقدة الثانية تنفك لما تتوضى لسه في ثقل برضه لسه في عقدة وانت نازل بقى فتحت شقتك ونزلت من على السلم تبدأ العقد تتناثر إلى أن تصلي الثلاث عقد يروحوا طيب اللي ما يعملش الكلام ده ويفك العقد يصبح خبيث النفس كسلان الكلام ده من حديث النبي محمد المتفق عليه مسلم والبخاري انا ما بسمعش حد بيصلي على النبي ليه هتقولوا لي عشان انت في التلفزيون اللهم صل على سيدنا محمد لكن معايا ناس برضه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسمعكم بقلبي ان شاء الله يا رب اللي يصلي على النبي يروح الجنه اللهم صل على سيدنا محمد خلي بالك يا اللي نمت عن صلاه الصبح مع انك هتصبح خبيث النفس كسلان أبو المعتمر سليمان ابن طرحان التيمي قال كما جاء في صفة الصفوة إن مش كمان هيناموا عليه العقد ويصبح خبيث النفس كسلان فحسب لأ ده الرجل يعتبر أذنب ذنبا وإن الرجل لا يذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته ركز ركز إن الرجل لا يذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته يعني ايه بيبان بيبان اللي مصلي الصبح من من اللي مش مصلي واحد اساسا ماشي والدنيا بتاعه بطل والكهرباء قطعت من العربيه بتاعته بيبان بيبان اللي مد العالي وبيبان المضلم يا حبيبي انت لما تصلي هيبان عليك سواء كان في النفس او في الوجه ده انت لو بتصلي ما تصلي على النبي محمد اللهم صلي على سيدنا محمد خلي بالك يا من تركت صلاة الصبح سيكبك الله على وجهك في نار جهنم احنا قلنا الحديث عن النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم انك لو صليت الصبح هتبقى في ذمة الله فانظر يا ابن آدم كما قال النبي لا يطلبنك من ذمته بشيء لأن ربنا لو طلب شيء من ذمته بشيء فالله يدرك ما طلب ثم يكب الذي طلبه بالشيء هذا من ذمته إلى نار جهنم يعني ما يكون لربنا حاجة عندك انت اختلستها وسرقتها خاصة الصلاة صلاة الصبح ما هي من صلى الصبح فهو في ذمة الله يوم يعقب النبي فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمتي بشيء فكن في حماية الله ما تكونش من أهل الكب على وجهك في النار فصلي الصبح أحسن لك طيب يا من لا تصلي صلاة الصبح في جماعة أو تتثاقل عنها غير أنك منافق غير أنك هتكون من أهل الفضيحة بأن الوجه مش هيكون منور والقلب هيكون خبيث والنفس كسلانة أو العكس القلب كسلان والنفس خبيثة والعقد على دماغك ليل ونهار ده لسه في حاجة ثانية حبيبه وحبيبك النبي محمد كما ثبت في البخاري من حديث المنام الطويل رأى رجلا مستلق على قفاه النبي حبيبه وحبيبك النبي رأى رجل رأى رجلا مستلق على قفاه وراجل تاني يهوي على رأسه بحجر ماسك الحجر كده ويروح ضربه على دماغه مفجر دماغه فالنبي محمد سأل ففسر جبريل وميكائيل هذا المنظر للحبيب النبي محمد من هذا يا أخي يا جبريل ويا ميكائيل ففسر جبريل وميكائيل الأمر لرسول الله قال الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة الرجل يأخذ القرآن فيرفضه أو ينام عن الصلاة المكتوبة يعني أنت يلي مش هتصلي الصبح في جماعة إن شاء الله يوم القيامة هيبقى في راجل كده واقف وروح مسك بحجر أي ما حجر ثم يفدغ رأسك وبعدين الحجر يجري يتدحرج فيجيبه وعلى ما يروح يجيبه الراس اللي اتدشدشت ترجع تاني ترجع تاني ودي هتتبهدل صلح سلك صلح سلك خلي بالك بقى أيضا يا من لا تصلي صلاة الصبح منعت عن نفسك الرزق يعني يا شيخ ده أسباب أيوة ما هو من ضمن الأسباب العظيمة لجلب الرزق ما هو الكلام ده اتقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه في زاد المعاد لابن القيم أن عبد الله بن عباس رأى ابنا له نائما قال أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق عبد الله بن عباس خلي بالك ابن عباس طالما جينا عند النوم والرؤية النوم والرؤية وعبد الله بن عباس اتصل بي أحد المؤمنين المسلمين نحسبهم على الخير وقال بشر الشيخ أبا إسحاق وبشر الشيخ محمد حسان برؤية طيبة إيه هي الرؤية؟ فضيلة الشيخ محمد حسان أكرمه الله وأعزه وحفظ كل علماء الأمة المخلصين المحترمين آه من حدثني بالرؤيا قال رأيته يخطب في مسجد ويجلس على كرسي ويتحدث بكلام قال الله قال الرسول ويجلس يستمع له عبد الله ابن عباس وهو يثني على فضيلة الشيخ خيرا هنيئا لك والله على ما أقول شهيد أنا مش مستفيد حاجة فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يكرمه ويبارك فيه ويعزه وكل علماء الأمة المحترمين بشرى برضه والله على ما أقول شهيد رآه الرائي طبعا عشان نكمل رؤية الشيخ محمد اللي, بي اللي شافه في الرؤية ده قال رأيته يمشي كتفا بكتف مع النبي في في رؤية كثيرة الشيخ أبو إسحاق الحويني قال رأيت الشيخ يسير بجوار النبي على ما أذكر هذه بجوار النبي على ما أذكر لكن المؤكد أنه كان يسير وخرجت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقالت هذا الرجل صادق والله على ما أقول شهيد وبنسبة كفاية ذنوب هنقول لكم رؤية اللي خلتنا كمل ولا بلاش لأن الرؤية دي عنا أنا شخصيا وحد الله وصلي على رسول الله لكن لا مانع ان احنا نقولها في في عون الاخوه على الحق وعلى المعروف يبقى يا اللي انت نايم منعت عن نفسك الرزق عبد الله بن عباس لقى ابنه نايم قال له نو قوم قوم اتنام في الساعه التي تقسم فيها الارزاق الكلام ده في زاد المعاد لابن القيم حبيبي الغالي واختي الفاضله وام الطاهره وابي الطاهر اياكم ان تتعرضوا لعقوبات الله في من ضيعوا صلاة الصبح وإياكم أن تضيعوا الخير وهذا الكلام لنفسي أيضا الفوائد العظيمة الكبيرة اوعى تضيعوها ويا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكوا تعال نشوف بقى بعض الحاجات اللي بتعنا على صلاة الصبح ما احنا عاوزين بقى خطة كفاية ذنوب كفاية كسل كفاية الشيطان يضحك علينا ويف... ويخلينا نفكر ان احنا نايمين في عسل واحنا مش نايمين في عسل ده عمال يتبول في اذن من نام ويعقد على نفسه وقلبه وجوارحه وبيضيع عنه الخير الناس عمالة تستلم الأرزاق من الملك سبحانه جل في علاه وانت نايم سرحان عشان تعد نفسك لل... للرجل الذي سيبدغ رأسك بحجر أيما حجر يوم القيامة الخطة إزاي نقوم أول حاجة بعد ما تصلي على النبي محمد نم مبكرا واترك السمر لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب الناس لما يلاقوهم سهرانين كده يضربهم ويقول لهم إيه ايه اللي مقعدكم دلوقتي أسمر أول الليل ونوم آخره خلي بالك ان سيدنا عمر بن الخطاب لما اتكلم عن مسألة السهر ما اتكلمش عن مسألة السهر الحلال يعني سهر حلال زي حضراتكم دلوقتي ما اصل انا اقول الكلام ده تلاقي واحد راح طافي قال طب خليك بقى اشتغل لا لا لا طب سنه ما تكمل كفايه ذنوب وبعدين بنام بعد كده لا طب الشيخ اشرف وبعدين بنام ولا اقول لك الشيخ محمد هيجي بقى بص اقول لك طالما انت في طاعه الله مش هو ده المنهى عنه لأن الطاعة بتجيب طاعة لأن الجمال بيجيب جمال إنما الخبث هيجيب خبث والكسل هيجيب كسل هو أنت قاعد فين ده أنت قاعد قدام الرحمة حد طيب ده كلام غير اللي احنا لأن الكلام ده برضه يعني مفصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يكره الجلوس بعد صلاة العشاء أي نعم أي نعم الكلام ده صحيح لكن يا ترى أي جلوس وأي سهر وأي ثمر هذا الذي كان ينهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنك تقعد مثلا قدام مسرحية قدام مسلسل قدام فيلم قدام أغنية قدام فيديو كليب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك شيخ أيمن؟
نحمد الله سبحانه
الله يحفظك إن شاء الله أسأل الله أن يحفظنا وإياك الله يزيدك علم آمين يا ربنا وأنت الله بخير.
أنا نحبك في الله يا شيخ أحبك الله
الله يرفع قدرك ويجزاكم خير على الأمة كلها آمين يا رب آمين حبيت بس إني خبرك إني أحبك في الله الله يرزقنا يرزقك حسن خاتمة إن شاء الله والإخلاص في القول والعمل يا رب يا رب أنا وأنت المسلمين يا السلام رب عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظك الله في الدنيا والآخرة اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام وعليكم عليكم السلام ورحمة ازيك الله يا شيخ وبركاته أيمن؟
نحمد الله انا عوض من دمياط يا أهلا وسهلا ازيك يا حاج ازيك شيخ عوض أيمن؟ ازي حالك الله يبارك فيكم الله جميعا يكرمك الله يبارك ايه اللي مسهركم احنا عاوزين نصلي الصبح مش عايزين عايزين نسمعك ان شاء الله ازيك يا شيخ ايمن ربنا يبارك لك والله انا اصدقك في كل حاجه تقولها بالنسبه للشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان نعم على ربنا الرؤى اللي الناس راتهم ليه عليهم يعني آمين يا رب لان نحسبهم صادقين ونزكيهم على الله الله أسأل أن يجمعني وإياك وإياهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل مشاهدي الأمة يا رب العالمين اللهم امين ازي حالك يا شيخ ايمن والله بخير الحمد ربنا ينفعك بما تقول يا رب العالمين آمين آمين لان الموضوع ده مهم جدا لنا كلنا احنا عاوزين نصحي مصر بقى والأمة الإسلامية ان شاء الله وعيب عليكم ان شاء الله يا شيخ ايمن بفضل الله عز وجل طيب إن شاء الله ملا- الملائكة يا إخوانا إن شاء الله هتنزل بكرة في صلاة الصبح حاولوا تستقبلوهم في المطار ان شاء اللي هو في الله المسجد يعني ربنا يكرمك يا شيخ أيمن واحفظك سؤال آخر؟
واحفظ علماء المسلمين يا رب الله يبارك فيك يا أبو عوض الله يبارك فيك آه، اتصال آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربنا يبارك فيك يا شيخ أنا أم إسلام خالد يا أهلا تفضلي ربنا يبارك في عمرك كلامك جميل طب- طب- ربنا يبارك فيك أنا ملتزمة بقالي عشر سنين نعم وزوجي بيقطع في الصلاة وكلمته كتير وعيالي معايا خمس أطفال نعم وكل شوية أكلمه وأقول له الصلاة الصلاة قدام العيال نعم أسأل الله أن وما- يهديه العيال حاسة إن أنا العيال بقت مذبذبة بين أبوهم وبين أمهم أمهم ملتزمة ولابسة نقاب بتحفظ قرآن في معهد نعم في معهد حفظ
آه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وكربك وأن يهدي زوجك يا رب العالمين اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم انقطع الاتصال طيب نكمل حديثنا إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي لكل مسلم ومسلمة آه، يشاهدوننا الآن آه، آه، يعني ما يريدون من الخير قولوا أمين آمين يا رب العالمين الله أسأل أن يبلغنا وإياكم خيرا يا رب آه، نساعد بعض بقى على ان احنا نصحى النهارده هنبدا في العنصر الاخير احنا اتكلمنا عن الفوائد اتكلمنا عن العقوبات هنتكلم بقى عن ازاي نصحى ازاي نقوم ازاي نوحد الحي القيوم الملائكه بكره زي ما قلت لكم تصوروها كده زي ما الناس بتنشط للاشياء سواء كانت مباحة أو غير ذلك ويستقبلوا الحبايب في المطارات ما قلناش حاجة مش هنتكلم في المواضيع دي الملائكة بكرة جاية في المسجد مين هينشط ويستقبل وبعدين ده هيطلعوا بقى ربنا يقولهم تركناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يعني ربنا بعت لكم ملائكة يتعاقبون عليكم بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم ده حديث النبي حبيبه وحبيبكم يعني أصدق من يتحدث أصدق من يتحدث بأبي هو وأمي ونفسي وروحي اوعى تنسى تصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد يبقى أول خطوة يا حبيبي عشان تصبح بكرة تستقبل الملائكة أو يستقبلوك نم مبكرا إلا في المباحات اللي احنا قلنا عليها أو الحلال اللي قلنا عليه زي ايه مثلا اذا كان في مصلحة من المصالح نعدها لكم كده كمدارسة العلم انت دلوقتي قاعد قدام القناة مش فيها حاجة دي احسن يقول لك الجماعة المشايخ دول يا عم بيقول لك نام مبكرا وجايبين لك كفاية ذنوب الساعة كام مش عارف ايه ولسه ش- كمان آه، القرآن هيجي لنا لا لا لا مش هو ده المقصود في انك تنام بدري لو على كده اسهر كله حسنات طيب مدرسة العلم حكايات الصالحين انك تقعد مع ناس صالحة محادثة الضيف يعني يجي لك واحد ضيف عندك في كراهية انك تقعد بعد العشاء بس ده واحد ضيف جاي لك مش اول ما يجي لك تقول له بص بقى بقول لك ايه نام النبي محمد كان يكره السهر بعد صلاة ال- العشاء انت ايه انت بتاخد ليه كلام النبي وتخبطه في حتة ما يعني ازاي الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوضع في موضعه فلا إذا سهر الإنسان مع ضيفه فهذا أيضا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم تسامره تجالسه أيضا مؤانسة الأهل والعروس لأن في واحد من الناس وإحنا بنشرح في آداب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مني الحكاية دي مرة وقعد ست شهور بعد كده لقيت ورقة جيالي من أخت فاضلة حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مولانا زوجي أخذ منك آداب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يجي بعد صلاة العشاء يقول لها بصي أنتوا والعيال روحوا بعيد النبي كان يكره السهر بعد صلاة العشاء يروح نايم ست شهور على كده طبعا الكلام ده مش هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يكره أو كان يكره السهر بعد صلاة العشاء لشيء ليس من الأمور المباحة الحلال مؤانسة الأهل ومحادثة الرجل لأهله وأولاده اسهر الإصلاح بين الناس اسهر اتصال مثلا هيجي لنا نسمح به السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه بقول حضرتك بالنسبة للصلاة أيوة آه انا بالنسبه لي ب- بتخرج مني غازات كتير مم.
فبقى دلوقتي صدري ضيق من, من كتر ال- الغازات دي بحس ان الصلاه مش مقبوله اصلا مم.
فبقيت اصلي في الوضع ده وساعات آه، يعني بحس ان انا صلاتي كده مش مقبوله فحضرتك آه، حكم للشرع في حاجه زي دي ي- يعني الصلاة آه، يعني أنتوا إزاي بتصلوا؟ تاني, تاني سؤال بقى بقول لحضرتك هم في قالوا لي ان ده حكم شرعي يعني تاخدي حكم المريض أيوة أيوة وفي آه، بيقول لك لا لازم كل ما تسمعي صوت من آه، الغازات دي تخرجي وتتوضي تاني لا إذا ما هو يعني من نواقض الوضوء آه، خروج هذه الأشياء اه ف- فلا بد من الوضوء مرة ثانية طالما أن في استطاعة أن احنا نمسك أنفسنا في لا وقت مفيش ما ما انت حضرتك مهما تتوضى مفيش دائم اه يعني هذا حكم المريض و... و... ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك يا رب العالمين شكرا
آه، طيب آه، نكمل الحديث اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أيمن الله يبارك فيكم وفي الشيخ محمد حسان وفي القنوات الإسلامية كلها يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين بفضل الله يعني الحمد لله القنوات دي خدمتنا كتير جدا يعني أنا واحدة من الأخوات أنا ما كنتش بصلي كويس ما كنتش منتظمة وكده و... و... بس الحمد لله بحاول أنتظم وبعاند يعني حتى لو صليت وحسيت ان ما بصليش بخشوع يعني ايه بحاول برضو بصلي وما بطوعش الشيطان وبقوم اصلي لحد ما ربنا الحمد لله بيتقبل مني وابص الاقي صلاه بعد صلاه بعد صلاه لقيت فيه خشوع والحمد لله وبقيت اصلي الفجر حاضر و...
الحمد لله وقيم الليل لحد الحمد لله والشكر لله بقيت احس ان انا قايمه الصبح ساعه ما بصلي فعلا كلامك فعلا صح يا شيخ ايمن يعني نعم.
الواحد آه، رزقه بيزيد ورضا ربنا بيزيد عليه ورضا الناس من رضا ربنا بيزيد عليه الحمد الحمد لله لله.
والشكر لله الحمد لله آه، بس في حاجة يعني لما بيكون حد مثلا حضرتك شغال وفي الشيخ أشرف هيجي والشيخ محمد حسان هيجي م.
أنا ببقى عايزة أقوم مثلا أقرأ آه، الورد بتاعي قبل ما أقوم أنام يعني عايزة أنام في ساعة معينة عشان أعرف أقوم أصلي الفجر نعم آه، فببقى ايه يعني ببقى مثل لا يعني أ- اكمل البرنامج ولا اقوم اقرا القران فانهي آه، يعني انهي الصح يعني اقوم اقرا القران عشان الحق اصلي في وقت معين والله وأقول لك أمي الفاضلة أو أختي الطاهرة المسألة هنا آه، متوقفة على آه، طلب العلم فإن كان المس... يعني نحتاج إلى إلى العلم جلسنا لنتعلم ثم آه، نقرأ الورد بعد ذلك أو إذا كنا على علم في المسألة خلاص يعني ال- آه، تاني يوم هنسمع و- و- وفي الوقت إذا يعني إذا كان السهر هيخلينا نضيع الفرض لا نقرأ الورد وننام انما اذا كان عندنا عزيمه وان شاء الله زي ما قلنا العباده بتجيب عباده والطهاره بتجيب طهاره وال- وال- والجمال بيجيب جمال فاحنا هنا النيه آه، او او الامر موقوف على النفس الانسان نفسه فاذا كانت المساله بالنسبه لك هتضيع الفرض بتاع الصبح لا ننام بس بعد ما نخلص طبعا برنامج كفايه ذنوب بعدين ننام قبل الشيخ اشرف مش مشكله آه، اتصال اخر السلام عليكم طب التلفاز شويه وطي التلفاز شويه
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
معك محمد من الأردن اهلا وسهلا باهل الاردن ربنا يبارك في أهلين الجميع فيك
اتفضل آه، عندي والدتي توفت مم.
وتركت ترك في عليها ديون للمستشفيات نعم
يعني ما إلي معين إلا رب العالمين نعم بدي أخذ لها قرض من البنك وأدفع لها المستشفيات يجوز
طيب طيب عموما يعني الم- المفروض الفتاوي ت- ت- تتحط في مكانها لكن ن- إجابة سريعة أجاز بعض العلماء البنوك التي تتعامل بالطريقة الإسلامية والعهد عليهم التي توافق الشرع أجازها البعض من العلماء و... وأيضا آه، يعني أقف على مثل هذا الأمر إلى أن يأتي بديل آخر فإن كان هناك من يعطيك قرضا حسنا بعيدا عن الشبهات جاز ذلك فإن لم يكن هناك آه، أباح البعض البنوك الإسلامية التي تتعامل بشرع الله و- وأسأل الله العفو والعافية نكمل الحديث قلنا النوم مبكرا إلا في الأمور المباحة الحرص على آداب النوم الواحد يتوضى يصلي ركعتي اللي هما الوضوء سنة الوضوء ثم ينام على شقه الأيمن يضع يده اليمنى كل الحاجات تت- تعين أيوة تعين بعد ذلك نمرة ثلاثة ابذر الخير تحصد الخير صل الرحم تقوم بدري بر الوالدين تقوم بدري أحسن إلى الجار تقوم بدري تعامل بصدقة السر أو العلن تقوم بدري استر مسلم تقوم بدري أمر بمعروف تقوم بدري انهى عن منكر تقوم بدري لأن الحسنة للمؤمن تستوحش الحسنات يبقى عاوزة تيجي حسنات تانية فتدعو أختها إلى جوارها يعني الحسنة بتجيب حسنة فإذا فعلت الخير بإذن الله يعطيك الله خيرا بإنك تستيقظ مع الموحدين ما توحدوا الله وصلي على النبي محمد الأمر الرابع عشان نعين بعض على صلاة الصبح أنا عايز بقى بكرة كله يصحى عايز الأمة كلها تفوق عاوزين نرجع لرب العزة عشان نرجع النور للإسلام قصدي للمسلمين ولغزة صح ولا لا انزع الشر تسلم ده العنصر الرابع بأنك تخلص نفسك من خبث النفس وتقوم الصبح بدري انزع الشر تسلم طبعا احنا قرأنا في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي عن الحسن البصري لما سئل لماذا لا نستطيع قيام الليل قال قيدتكم خطاياكم قال قيدتكم خطاياكم مش عارفين نقوم الليل ليه قال قيدتكم خطاياكم تخلص من الخطايا هتفوق وتقوم طيب استعن بنوم القيلولة وده من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث مقال قيل فإن الشياطين لا تقيل أيل يعني واحد يقول لك عمد أنا شغال طول النهار وبعرفش أيل ده يعني أمر تاني لكن احنا بنقول لك إن استطعت أن تقيل قيل لأن طبعا في الزهد لابن المبارك كما قال أبو الذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إن نفسي مطيتي وإن لم أرفق بها لم تبلغني إن نفسي مطيتي يعني الحاجة اللي بركب عليها هي نفسي إن نفسي مطيتي المطية بتاعتي السيارة بتاعتي الدبة بتاعتي إن نفسي مطيتي وإن لم أرفق بها لم تبلغني إما كنت شهديها شوية ما احنا طول النهار شغل طول النهار شغل وما فيش شوية راحة صغيرين مش هتقدر طب فرضا أنا مكلف بعمل ما ينفعش إن أنام وقت الظهر خلاص ده حاجة تانية دي حاجة تانية الأمر اللي بعد كده عشان نقدر نصحى لصلاة الصبح إخوان الخير يساعدونك خلي بالك فعلا إن الصاحب ساحب ولما تصاحب ناس محترمة هيعينوك على الخير وطبعا احنا عارفين القصة والحكاية اللي قام بها أحد الدعاة في بلد من البلاد أو محافظة من المحافظات ولا حرج من أن أسمي وأسند المسألة الشيخ وحيد عبد السلام ربنا يحفظه في بلده أو في المنطقة اللي هو فيها يعني سنة سنة طيبة كده بيعاون الإخوة بعضهم لبعض على مسألة صلاة الصبح فحدثني أخ فاضل يسمى أبو عمار والعهد على الراوي إن هم بعد ما بيصلوا في المسجد بيلتفتوا حولهم من الذي تخلف عن صلاة الصبح فيقولون فلان أبو أحمد نجاش يقول طيب تعالوا لي يروح جامعين كده مجموعة ما يقرب من حوالي 10 ولا 15 ولا حاجة ورايحين يخبطوا على الراجل يا ابو احمد نعم انت مريض لا طب انت في, في يعني كنت في سفر لسه راجع لا طب افتح ليه عشان تصلي طب اتفضلوا يقعدهم يقول له اتوضى وصلي يتوضى ويصلي جزاكم الله خيرا جزاك انت خيرا احنا عاوزين بقى شويه ايه فول شويه طعميه وعاوزين عيش عشان نفطر طب ازاي في الوقت طب حاضر يا ام احمد قومي ليه عندنا المشايخ جايين يصحونا صلاه الصبح اعملوا لهم فطار يجي 15 رغيف ولا 20 رغيف وشويه الفول والطعميه وشويه الشاي خلاص يا ابو احمد كده قول اذكار الصباح السلام عليكم صدقنا ابو احمد تاني يوم ام احمد ما نامت طول الليله التانيه قوم يا ابو احمد صلي ربنا يهديك طبعا الكلام ده عشان ايه عشان الفول عشان الطعميه عشان هي ما تقومش خلي بالك المسألة ديت تكررت كثيرا في المسجد بقت ملي نشط الناس لصلاة الصبح خوفا على الخبز طبعا اللي مش هيجي هيفطر مجموعة كبيرة بقت المنبهات تشتغل بص يا ابو احمد لما المنبه ده ما يضربش اعمل الموبايل بتاعك وانا هجيب الموبايل بتاعي بل بالعكس ده انا اقول لامي صحيني ده انا نفسي مش نايمه على ما تروح انت تصلي ريحني اه امر الله وخطة من خطط عباد الله خلي بالك ده برضو إخوان الخير يساعدون هي سنة طيبة والمسجد اتملى والناس بدأت تنزل تصلي وأصبح الإخوة يصحي بعضهم بعض كده ويفوقوا بعض من الخبث والكسل ويسجدوا لله يقظة من منام استجابة لأذان صلاة الصبح مع أهل الإيمان تعدل قيام ليل كامل بإذن الله الرحمن يبقى أهل الخير يعين يعينونك على ذلك اعرف قدر الآخرة هتقوم لصلاة الصبح الناس للأسف الشديد كل حاجة من حاجات الدنيا بتنشط لها أنا لو قلت لك في ألف جنيه الصبح هتاخده هتقوم زي الصاروخ عمرك ما هتتأخر قابلني في صلاة الصبح عشان تاخد ألف جنيه هتلاقي عامل كل الاحتياطات على ألا تنام وضرب مثالا بعض العلماء الطيبين بالراجل اللي كان بنى مسجد راجل كان باني مسجد عشان تعرف ان احنا بنعرفش قدر الاخره ولله در من قال اسمع كده وحد الله العزيز الغفار اسمع كده القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الهوى في الصبر أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن أقسمتما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلم التملك والخداع لم الدخول على الفتن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن القلب ينشط القبيح وكم ينام عن الحسن الله أكبر فينام العبد ألف جنيه يجري ما هو الألف جنيه مش قبيح يا مولانا أيوة بس دنيا تم تدور على الآخرة يا حبيبي اتق الله ودور على الآخرة اعرف قدر الآخرة الراجل اللي بنى مسجد الناس عاد بتحايل على الناس عشان تصلي تعملون مساجد ما شاء الله مكيفة تبص تلاقي الحنفيات فيها برد بارد وساخن تبص تلاقي كل حاجة في المسجد جميلة يمكن تخش المسجد ترتاح عن بيتك لدرجة ان الناس سبحان الله عاوزة تدلل على الصلاة تقول لهم تعالوا عندنا من غير وضوء أي حاجة يا جدعان تعالوا صلوا والناس برضو مش عاوزة تتحرك طبعا مفيش صلاة من غير وضوء إلا بتيمم يعني إذا كان الماء ممتنع فالراجل اللي بنى مسجد وسبحان الله لقى الناس مش عايزة تصلي اسمع بس ما توحد الله وتصلي على رسول الله لما بنى المسجد والناس مش عاوزة تصلي قال يا اخوانا عمل اعلان كده كل واحد هيصلي هياخد على الصلاة الواحدة 100 جنيه بس اخر الشهر والناس اللي على الباب ده كل شوية يسجلوا الاسماء اللي داخله 100 جنيه في الصلاة الواحدة أنا حاجة جميلة خالص خمس صلوات ب 100 جنيه 500 في اليوم ده للفرد الواحد لا وادي حسن نعم قوم ياد نصلي حسين قوم نصلي عبد الرحمن قوم نصلي اختك خليها تلبس كده الحجاب الجميل دي وتنزل تصلي احنا هنضيع صلاة ربنا ولا ايه يا راجل انت راح تصلي عشان الصلاة انت راح تصلي عشان ربنا ماشي يا سيدي الكل اشتغل الراجل جه في صلاة الصبح أول يوم لقى المسجد امتلأ عن آخره كل اللي اتصل بحبايبه اصحى 100 جنيه بكرة اصحى هات عيالك اللي لسه بيستهل صارخا جايبينه معاهم ما هو قال على كل فرد هيبقى في المسجد جايبين الولد انتوا واخدين ده فين هيموت من البرد يموت فداء لل- للدين ولله يا راجل ده انت طالع عشان كده ياخدوا الولد هيموتوه في البرد عشان ال 100 جنيه الأسرة طلعت حوالي 10 10 في 100 بكام اضربهم رجعوا بقى بال... ده صلاة واحدة تخيل ان انا عملت ما زي الراجل ده هل المسجد هيكفي صدق المحافظات هتقلب على المسجد يمكن لو فيه مية جنب المسجد في ناس هتلبس الغواصات وتقعد كده تقول لك هننتظر الصلاة هنعمل ايه عشان الفلوس ده ربنا بيقول لك وما عند الله خير وأبقى المهم الناس بدأت تصلي لحد آخر الشهر آخر الشهر انتهى طبعا آلاف مؤلفة هيقبضوا فراجل خلص كده صلاة العشاء وقعد فقال له ها انت قايل لنا بعد العشاء في آخر يوم فين ال- الفلوسات فطبعا قال لهم فلوسات ايه يعني انا س- ما ش- شفتكم كده بتصلوا صلاة الجماعة ما حدش فيكم فوت اي صلاة ما شاء الله عليكم ده انت كده خدت ثواب يوم من ربنا قال له يعني ايه قال لهم يعني معقولة هتصلوا وتصلوا جماعة كمان والثواب من عند الله وتاخدوا كمان فلوس مني فلوس ايه اللي هتساوي الحاجات دي كلها فواحد في النص كده قال له اه تصور قال له ايه قال له انا عارف انك كذاب عشان كده من اول الشهر كنت بصلي من غير وضوء شوف انت لم نفسك بقى طب ضحكت على مين ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه ها خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى الا للشيء ده يا راجل قوم من أجل الله اعرف قدر الآخرة يعطيك الله خيرا الأمر الثاني انتقم من عدوك في حلية الأولياء كان أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح كان دائما يقول إدراء السيئات القديمات بالحسنات إدراء السيئات القديمات بالحسنات فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة أدلت فوق سيئاته حتى تقهرهن يعني أنت كونت سيئات كثيرة كثيرة كثيرة ثم جئت بالحسنات فوق السيئات هتفضل تعبي لحد ما تداري السيئات دي والله جل وعلا سيغفر لك فإذا جاء الشيطان لك يوما وجعل رأسك تتثاقل عن الصلاة عنده إما كنتش بتصلي الص- الضحى صلي الضحى إن كنت بتقرأ في اليوم الواحد جزء من القرآن خلوهم جزئين عنده إما كنتش بتتصدق في اليوم يعني إلا ها تصدق كتر قل للشيطان طالما نيمتني عن هذا لا أغيظنك لو انت عملت كده كل مرة يوقعك الشيطان في انك تتساقل عن حاجة من الحاجات الطيبة وتزود في الخير صدقني الشيطان هيبعد عنك هو كده الخبيث ايه رأيك تعاند عدوك ولا تمشي معاه انتقم منه بعمل الحسنات لأن ما تفعله من الخير يؤلمه الله أسأل أن يعافيني وإياكم يا رب العالمين آخر حاجة الصلاة محتاجة صبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فكر في عاقبة الصابرين أنت لو قمت هتحسب من الصابرين وبشر الصابرين والله جل وعلا فتح لك بابا من الخير كصابر يعني هتلاقي ما لذ وطاب مش ممكن أبدا بحال من الأحوال يضيع منك الخير وانت مسلم موحد بالله قوم زوجتك وقوم ابنك وانت نفسك قوم وانفضوا الكسل والخبث عن النفس وانزلوا تصلوا في المساجد لله رب العالمين نختم أيها الأحبة بالرؤية التي جعلتني أكمل كفاية ذنوب اتصل بي أحد الأخوة وما زالت الرسالة على هاتفي وشاهدها الشيخ علاء وفضل الشيخ محمود حسان يعني لا أقولها رياء ولا سمعة لكن عشان تصدقهم يا اللي مش عاوز تصدق إن ربنا أحيانا بيعطي فتح كده جاءتني رؤية الأخ الفاضل قال أقسم بالله أنا أحبك لله هو يقول ذلك وأقسم بالله على ما أقول والله على ما أقول شهيد هو يقول ذلك في رؤيا رأيت الناس في بحر خبيث رائحته منتنة ويغرقون فيه الكلام ده بعد رمضان على طول ويغرقون فيه ووجدتك ويقول ذلك عني والله أسأل أن أكون عند حسن ظنه على شاطئ أو أرض صلبة بيضاء رائحتها طيبة وتمد يدك في البحر لتنقذ الناس فأنقذتهم لتنقذ الناس فأنقذتهم قلت هذه رسالة أسأل الله أن أكون كذلك قلت هذه رسالة لأكمل سلسلة كفاية ذنوب وفعلا عرضت الأمر على أستاذ محمود حسان ووافق فورا بارك الله فيه ولم يكن يعلم الرؤية فأخبرته بعد ذلك لماذا عرضت هذا الأمر كلنا أصحاب معاصي وهذه القصيدة التي بين يدي يقولون أنها أبكت إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وما زلت أبحث عن سند هذا لكنها قصيدة طيبة أقول منها شيئا بسيطا اسمع إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما ورى الموت وماذا بعد تكفيني وجاءت سكرة الموت فمن يا رب يحميني قصيدة طويلة لكنني لا أريد أن أخرج من فائدة اليوم إلا بقولي يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم استكم لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تكن أين طريقي جنة الله كفاية لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم في الله وكفاية ذنوب والسلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة